بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس بركاته على جميعنا آمين الأصحاح السادس أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره نعمة الله الآب تكون معي ومعكم يا أباء إخوتي آمين اتكلمت قبل كده عن علاقتي برب المجد يسوع وتاني يوم عن علاقتي بالكنيسه وامبارح كان الكلام عن علاقتي بالعالم سواء العالم بمفهومه الخليقة الجميلة اللي خلقها ربنا ليا لكي أملك أو العالم بكونه البشرية كلها كإخوات ليا أو العالم بكونه وضع في الشرير وموقفي إيه من محبة العالم الشرير النهاردة نفسي أتكلم عن علاقة الإنسان بأولاده أو بأبنائه ربما إنسان يقول أنا ما عنديش ولاد أو أنا مش متجوز يبقى الموضوع ما يخصنيش الموضوع ما يخصنيش لأنه ده خاص بالناس اللي عندهم ولاد ويكونوا ولاد لسه سواء أطفال صغيرين أو صبيان أو شبان يحتاجون إلى رعاية مفهوم الأولاد الحقيقة ليها مفاهيم كتيرة تمس حياة كل إنسان فينا في الأولاد بحسب الجسد إنسان بيتجوز ويخلف دول ولاد وفي مفهوم تاني أيضا الأبوة نحو كل الناس زي ما الكاهن سر الكهنوت وقلنا قبل كده كلمات القديس يوحنا الذهبي الفم أيها الكاهن أنت أب كل البشرية والإنسان المسيحي لما بيتعمد بياخد نوع من الأبوة الروحية أو الأمومة الروحية فتحس كده الإنسان المسيحي قلبه واكله على كل إنسان اللي يعرفه واللي ما يعرفوش اللي من بني جنسه أو وطنه أو مش من بني جنسه إحساسه إنه في نوع من الحب الفائق نفسه يحتضن بالحب كل إنسان في العالم دي الأبوة الروحية اللي المفروض تكون مش بس في الكاهن سواء الأسقف أو الكاهن أو الشماس على أساس ثلاثة درجات الكهنوت ولكن دي نوع من الأبوة العامة أو الحنو العام موجود مفروض في الإنسان المسيحي شاب أو شابة طفل أو طفلة أو كبير في السن لأنه المسيحية حب واحتضان للكل في نوع ثالث من البنوة يكلمنا عنه القديس أغسطينوس بيقول إذا ضايقك إنسان أو عمل فيك مقلب ما تعملش الإنسان الند بالند اعتبره حتى ولو كان أكبر منك في السن اعتبره كأنه ابن ليك ابن عيان تخيل معايا كده لو واحد فينا عنده ابن حسب الجسد وبعدين ابنه عنده حرارة ارتفعت فبدأ يهلوس فقد وعيه فضرب باباه قلم ايه رد الفعل؟ يلطشه قلمين ثلاثة شوف ياخد الحضن ويطبطب عليه والتاني قاعد يلطش فيه ومش واعي الحرارة مرتفعة القديس أغسطينوس يكلمنا عن هؤلاء الأولاد الإنسان اللي بيخبط فيك مهما كان نوع التخبيط اعتبره إن ابن عنده حمى يحتاج إلى علاج إلى صلوات مستمرة إلى حب إلى حنو لغاية ما يرجع ويفوق لنفسه ويدرك الخطأ اللي ارتكب ده بالنسبة مين هم للولاد إذا موضوع علاقتي بالأبناء لا يخص فقط المتزوجين وعندهم أولاد ولكن ده يخص كل إنسان مؤمن حقيقي يشعر بالحب نحو كل البشرية إيه مفهوم الأبوة أو الأمومة؟ لو جبنا بتوع علم النفس قلنا لهم ايه رايكم في الابوه او الامومه يقول لك دي غريزه موجوده تكاد من يوم ما يتولد الطفل تلاقي كده بنت صغيره تلم اللعب وتاخدهم في حضنها وتكلم اللعب على انهم عيالها وتتفاهم معاهم على انهم العيال في جواها ربنا خالق غريزه اللي هي غريزه الامومه او غريزه الابوه يحنو على اي شيء حتى لو كان شوية عصافير أو كان شوية دميات شوية لعب أو أي حاجة موجودة يمكن شوية كراسي ولا كوبايات ممكن يجي عيل يلعب بيهم على إنهم دول ولاد ودي غريزة مش ملناش فضل فيها موجودة بالطبيعة موجودة فيا وموجودة في الكائنات حتى الحيوانات المفترسة حتى الحيوان المفترس الأسد يحنو على الشبل الصغير الصغير بتاعه وأيضا على الطيور أغلب الطيور والحيوانات فيها هذه الغريزة غريزة الأمومة أو الأبوة أما بالنسبة لنا فالأبوة أو الأمومة تاخد مستوى أعلى من كده بكتير إيه المستوى الأعلى؟ لما بنيجي نتكلم عن العلاقات بين الزوج والزوجة نقول المسيح والكنيسة لما نيجي نتكلم عن علاقتي بولادي يبقى اتكلم عن مين عن الاب والبشرية نفسنا نتعامل مع اولادنا زي ما ربنا بيتعامل معانا نفسنا نتعامل سواء كنا اباء او امهات او كنا قاده أيا كانت القيادة أو كنا في المجتمع في أي مركز أبص لكل اللي حواليا زي ما ربنا بيبص ليا. أول حاجة نسأل ربنا نقول له أنت عايز مني إيه؟ عشان أقدر أقول لابني أنا عايز منه إيه؟ ما إحنا أبوتي أو أمومة أي واحدة ظل لأبوة الله مش هقول لكلمة الله أو ابن الله الوحيد لكن أبوته للبشرية اللي بيحبها فالمفروض فيا إن أنا أتعامل مع الناس بالطريقة أو بالتعامل اللي بيتعامل بيه ربنا معايا بكوني ابنا ليه فالنهاردة مش هتكلم في علم النفس أنا ما بنكرش أهمية علم النفس ولو أنه كثير من نظريات علم النفس الحديثة مقتبسة من الفكر المسيحي الحي لكن أنا هتكلم من الجانب الإيماني وأسيب علم النفس لفرصة أخرى حد من بتوع علم النفس يتكلم إيه اللي عايزه ربنا من الإنسان عشان أعرف إيه اللي عايزه أنا من اللي حواليا كنا بندرس امبارح اظن ولا اول امبارح الصبح اول امبارح مع الخدام سفر الحكمة ففي الأصحاح التاسع من الآية واحد لثلاثة بيتكلم عن الحكمة إن الله خلق الإنسان أو خلقه بحكمتك لكي يسوس العالم بالبر والقداسة ويحكم بإيه؟ بنقاوة النفس حاجة جميلة أوي ربنا ما خلقش الإنسان قال له أنا جايبك عشان تتعبد ليا ولا جايبه عشان يتسلى بيه ولا جايبه عشان يكمل بقية الخليقة أهو واحد من وسط ملايين أو بلايين المخلوقات سواء المنظورة أو غير المنظورة لكن ربنا خلق الإنسان ويقول في سفر التكوين أعطاه سلطانا ده له سلطان على الأرض ده له سلطان على الحيوانات ده له سلطان على البحار على الطيور وحتى أيضا على جلد السماء وعلى الفضاء إذا في ذهن ربنا كل إنسان قائد وفي سفر الحكمة يقول لكي يسوس يعني يدبر الأمور يدبر أمور إيه؟ الكنيسة الصغيرة اللي في الكويت طبعا مش صغيرة بالنسبة لكنيسنا اللي في مصر لكن يعني إن قورنت بالعالم تبقى كنيسة صغيرة ولا مثلا الكنيسة القبطية كلها في العالم أو الكنيسة في العالم كله لا لا لا يدبر العالم يسوس العالم ايه ده ايه ايه اللي بتقوله يا سليمان قال هو كده ربنا خالق كل انسان ليه قلب يحب العالم كله اللي في اقاصي الشرق في استراليا ولا نيوزيلندا ولا غيره في اقاصي الغرب بونولولو او آه الجزر الغرب آه امريكا او اقاصي الشمال في الاسكا أو في أقاصي الجنوب في جنوب أفريقيا الإنسان يبقى قاعد إن قاعد في الكويت قاعد في مصر قاعد في أمريكا قاعد في كندا ما يشعرش إنه كائن ضعيف وسط بلايين الكائنات إيه يعني وجودي لا يزود ولا ينقص الله خلقني لأنه يراني إن أنا قائد أسوس العالم بالبر والقداسة أو القداسة والبر أحمل قداسة إلهي وبر المسيح فأستطيع أن أنا أحرك السماء لحساب البشرية وأحكم مش أدين الناس حسب نقاوة النفس قلب النقي الطاهر النفس الطاهرة زي المسيح تشوف كل حاجة كويسة في الآخرين نيجي نطبق هذا المبدأ في علاقتي باللي حواليا أو في علاقتي بالأطفال الصغيرين كنت قاعد مع طبيب يعني متفتح شوية حتى في الطب قال لي في غلطة بيغلطوها الناس في تعاملهم مع الأطفال حتى الرضع لسه ما بيعرفوش يتكلموا أحيانا الواحد يمسك العيل يلعب بيه يقول لك الله عينيه مش عارف زرقاء ولا خضراء ولا بني ولا الله ده رقيق في تعامله شكله جميل بدأ يقول بابا بدأ يقول ماما وكأنه بيتعامل مع إيه؟ مع لعبة مع دمية والولد يضحك ونتخيل هو أسعد ما يكون عشان الناس بت إيه؟ بتلعبه وتضحك بيه وغيره بيقول إن هذا الطفل في نفسيته في الداخل بيتحطم لأن حاسس إن إيه؟ إنه لعبة في إيد باباه أو لعبة في إيد مامته ولا جده ولا جدته ولا الناس اللي حواليه الرضيع الصغير وهو رضيع الله خلقه لكي يسوس العالم بالقداسة والبر منهجنا في تربية العيال الصغيرين وهم لسه صغيرين مش لما يبقوا في إعدادي ولا في ثانوي لا وهو بيبي صغير أدربه إن يكون إيه؟ إنه قائد إن ما يبقاش دين حتى في البيت ولو بقي دين لمامته ولا دين لباباه لما هيروح المدرسة هيبقى دين للأصدقاء الأشرار لكن لما باباه ومامته يربوه إنه يبقى قائد ورأس لما يتحط في مدرسة ما يقبلش يبقى دين لإنسان يبقى رأس قائد بنشتكي من عيالنا إنهم بنسميه ضغط الأصدقاء في بريشر بيسموه اللي هو ضغط الأصدقاء على الشبان أو الصبيان أو الشابات أو الفتيات فالواقع مش ضغط المشكلة في ضغط الأصدقاء المشكلة في ضغط الآباء والأمهات لما كانوا العيال صغيرين ما تلعبش في الصليب ده أمر هو مش قاعد في في محكمة ولا قاعد في مدرسة ما تلعبش في الحاجة الفلانية انا هروح كده ربع ساعه واجي ما تلمش الحاجه الفلانيه الولد حاسس انه قاعد ايه مش مع بابا وماما قاعد مع وكيل نيابه ولا مع ضابط بوليس صحيح بيتحول الاب والام الى وكلاء نيابه وظباط بوليس عايزين يحط لهم نياشين كده عشان يرهبوا العيال ايوه مش كده لازم الطفل يدرك زي ما ربنا خلقني لكي اكون قائدا لازم أعلم الناس الولاد الصغيرين والكبار أن يبقوا قادة ولذلك على سبيل المثال لما بيجي إنسان يعترف عندي إذا اعترف في حدود عندها ولا وقف لغاية هنا ما بحبش أعرف أسرارك أكتر من كده ومش من حقي ككاهن أدخل في أسراره الداخلية لسه من أسبوعين ثلاثة كنت مع كاهن دخل بدأ يسأل واحد أسئلة مش بتاعته فأبونا بيقول لي ده أنا أب اعترافه لي 10 سنين قلت له وليكن حبيبي لي دل على هذا الكاهن قلت له أنا اتعودت وأبونا بشو يتعود ما نحطش مناخيرنا في حياة الناس هو يجي يقول لي اللي عايزه لكن أنا ما أعملش بريشر عليه وأقول له عملت إيه في الحاجة الفلانية ووصلت مين وفلان عمل فيك إيه وعمل إيه مع مراتك وعمل إيه مع الولاد لازم نعرف يا أحبائي عملنا كلنا كهنة أو شمامسة أو أساقفة أو آباء أو أمهات أو أصدقاء إن احنا نخلق روح القيادة في الناس نخلق ولادنا يبقوا قادة أصحاب فكر هقول لكم قصة قالها إنسان اسمه دكتور دوبسون وده أستاذ هو متدين جميل إنسان حلو وليه كتابات كثيرة جدا في موضوع الشبان والأسر واخد دكتوراه في جامعة كاليفورنيا ده تخصصه فبيحكي عن نفسه بيقول في يوم من الأيام وأنا قاعد كده في البيت وبصيت لقيت ابني عيل صغير راح جايب عجلة من الجنينة والجنينة طبعا مبلولة مرشوشة مية مليانة طين العجلة وداخل بيها على الفيلا طبعا السجاد الكاربت بدأ يبقى ايه مليان طين تخيل كده لو انت قاعد وابنك جاي وجايب له عجله مليانه طين وبتمشى على السجاد فقال له الواد وقف قال له رجع العجله تاني قال له لا مش هرجعها قال له حبيبي دي فيها طين قال له ولو قال له لازم ترجعها قال له لا مش هرجعها قال تداركت الخطا بتاعي بدي اوامر فرحت له كده قلت له بص حبيبي النهارده في هعمل لك ايه مفاجأة جميلة surprise قال له ايه ال surprise يا بابا قال له ايه رأيك في اصحابك فلان وفلان وفلان قال له حلوين قال له هجيبهم لك الليلة دي ونشوف ايه هجيب لك فيديو حلو تتفرج عليه ونعمل لك كيكة وتقعدوا تقضوا ليلة كده جميلة مع بعض قال له قوي قوي قال له thank you بابا قال له طيب تحب لما ييجوا يلاقوا البيت نظيف ولا وسخ؟ قال له يبقى نظيف. قال له طب ايه رايك في السجاده اللي اتوسخت دي؟ قال له لا هرجع العجله وانا هنظف السجاده معاك. وجاب قماشه طبعا عيل صغير وقعد ينظف في السجاده مع باباه. في فرق بين المره الاولى بيديله امر فرد الفعل ايه؟ لا. ولا يعني لا. وبين التاني ان انا بحبك وعايز اعمل لك سربرايز جميله فأنا يا بابا هشتغل معاك اللي أنت عايزه. إيه رأيكم؟ من أخطر ما يمكن في آبائنا وأمهاتنا وأنا من ضمنكم وأيضا في خدام مدارس الأحد نبقى الآمرين الناهين. اعمل دي وما تعملش دي ودي صح ودي غلط ودي بيحبها بابا يسوع ودي هيعاقبك عليها بابا يسوع ولو عملت كده ابونا يزعل منك بتكرهه في ابونا بكرامة أبوه ولو عملت كذا في الكنيسة أبونا هيطلعك من الكنيسة ليه بتشوه بابا يسوع يزعل منك بنشوه صورة السماء بنشوه صورة المسيح بنشوه صورة الكاهن في ولادنا ما أقول عن الأولاد أقول أيضا عن الأصحاب أديكم مثل بسيط حتما الكويت زي المهجر هتلاقي فيه التعبانين قوي وتلاقي فيه الاغنياء قوي قوي وتلاقي ناس في الكالتشر عاليين قوي قوي وتلاقي ناس بسطة جدا ويجي اغلب الناس يقول لك ابونا بلاد المهجر ليها مشاكل غير في مصر او تروح اسكندريه مثلا البلاد اللي جنب القريه ليهم كالتشر ويحبوا بعض يعني ثقافه مشتركه تقدرش تجيب واحد مثلا من قريه في الصعيد ولسه هيبتدي غير متعلم مثلا وتحطه مثلا في مصر الجديدة جنب واحد مثلا عنده شركة ب 30 ولا 40 مليون جنيه التفكير مختلف تماما تقدرش عمل الأبوة بقى ان ادوب اطلع من الناس قادة مش احطم اقول لكم مثل من الامثله في يوم تسوني ميري كانت في الكنيسه فلقيت واحده كده تقول لها يا مدام اسمك ايه فالست بكت قالت لها يا زولة ست سنين في الكنيسة ما حدش قال لي انت مين داخلة طالعة الكنيسة في مرجبكش عندنا ست سنين ما فيش بني آدم جه قال لها انت مين وقعدت تبكي انتوا ما بتحبوا الناس هي سودانية انتوا ايه انتوا اسود انتوا بتاكلوا الناس والست طبعا في انهيار اخدتها وعرفتها على الستات طبعا بعد كده بقت بقى يعني ايه بقت علاقتها بينا علاقة مع الكنيسة ممتازة رائعة ما تتوقعش اتنين كهنة أي واحد هيجي جديد أبونا هيعرف الكل مستحيل وهنقول العيب في اللي جاي جديد لا العيب مش في اللي جاي جديد العيب فيكم سامحكوني يعني ممنوع تقعد جنب واحد تعرفه ايه رأيكم؟ اقعد مع انسان ما تعرفوش وانت طالع انت مين خش في تفاصيل لكن تحب اساعدك في حاجه ليك قد ايه يقول لك ليا ثلاث شهور في الكويت تحب اساعدك في حاجه ناقصك حاجه ادي تليفوني لو عايز اي حاجه انا تحت امرك تفتكروا دي هينساها مستحيل مستحيل اخطر حاجه ان الكنيسه تتركز فينا احنا ككهنه سواء في المهجر في مصر في الدول العربية في أي مكان لكن جمال الكنيسة إن إيه يقول الكل متأم يعني كل واحد بيولد الكنيسة أم ولود كل واحد بيولد ناس للمسيح فأول سمة في سمات الله الآب أنه خلق الإنسان لكي يكون قائدا أقول لكم مثل بسيط شاب عندنا في الكنيسة فاقد بصر إنسان لطيف مخلص بكالوريوسه أو ليسانسه وبعدين قال لي أنا أفكر في الهجرة قلت له أوه فضرب تليفون للسفارة قال لهم أنا عايز آخد معاك فرح راح هناك قابل في السفارة قال لهم أنا blind أعمى هل ال blindness بتاعتي دي العمى بتاعي يمنعني من إن أنا أهاجر قالوا له اذا كنت تقدر تشتغل قوي قوي ما عندناش يعني حاجه تمنع لما قعد مع الناس اللي في السفاره اللي في السفاره واحد منهم كده قال له تاكد 100% انك انت رايح الهجره لان شخصيته جميله قائد صحيح لما سافر المهب هناك فبضرب له تليفون بسال عليه قال لي ابونا احنا فين ومصر فين قلت له ايه قال لي في مصر لما بشتغل اتريقوا عشان مش بشوف هنا وانا نازل الاقي كذا واحد جاي عايز يساعدني عايز يعديني الشارع الدوله بعتالي ناس علمتني ازاي اطبخ وازاي اغسل هدومي وازاي اروح ال market بعتت لي ناس انزل معاهم وانا في ال market الاقي اي واحد في الشارع الناس كانها بتصدق ما تلاقي واحد عشان تخدمه ايه رايكم هنروح فين من ربنا احنا بنكتم انفاس الناس او نتريق على الناس بدل ما بنسند الناس ونرفعهم في باسادينا في لوس انجلوس مرة اتقابلت مع تسوني مرات كاهن من الكهنة فلقيتها كده مكشرة ومتضايقة بقول لها مالك قالت لي أنا حزينة بقول لها حزينة على إيه؟ قالت لي حزينة على الكنيسة. قلت لها ليه؟ قالت لي أحكي لك. قالت لي من كام يوم النظرة بتاعت المدرسة مدرسة جنبهم ضربت لها تليفون. قالت لها فلانة؟ قالت لها آه. قالت لها أنت مرات الكاهن؟ لا أنا مرات الكاهن. قالت لها بتتكلمي عربي كويس؟ لا دي اللغة مدر لا مش بتاعتي دي لغتي الأصلية. قلت لها الإنجليزي بتاعك حلو؟ قالت لها حلو. لا ممكن تيجي عندنا يوم كذا الساعة كذا هنديكي على كل ساعة مبلغ وقدره كذا مبلغ كبير يعني في ذلك الحين قالت لها عشان ايه؟ قالت لها هتيجي بس تترجمي لنا شوية كلمات بتاع الطفل مصري عايزينه يتكلم بالعربي وانت بترجميه انجليزي تلاحظ قالت اروح لقيت النظرة قاعدة وال social worker الاخصائية الاجتماعية موجودة وجايبين راجل استاذ في علم النفس قاعد ومدرس الفصل قاعد وتسوني مرات ابونا قاعد كل دول بياخدوا فلوس كل حاجة ليها تمام ايه المشكلة قال الولد جه من مصر ليه سنة ودخل المدرسة مش بيتعامل مع الولاد الأمريكان عشان ما فيش مصريين كتير بي يعني بقى قاعد في الكورنر اه ناجح في دراسته بيذاكر كويس كل حاجة ماشية كويس بيجاوب كويس لكن ايه لكن خملان جواه مش عايز يتجاوب مع الامريكان فعايزين يعرفوا ايه السبب من ان هو عامل كده فقالوا لها بصي هنسال السؤال بالانجليزي ترجمه له عربي خليه يرد عربي حتى لو حب انجليزي يقول له لا رد عربي وانت ترجمي لنا العربي بدأوا يسالوه اسئله انت بتحب امريكا ولا لا طب انت تحب تشوف في الفيديو او تي في طبعا ما كانش الكمبيوتر طلع في الوقت ده طب بتشوفه بالعربي ولا بالانجليزي طب لو اسهل لك تتكلم عربي ولا انجليزي بابا وماما بيكلموك عربي ولا انجليزي الكتب اللي تحبها تكون عربي المهم بدأ يسأله أسئلة فتسوني بتقول لي إيه بتقول لي الولد ده لو جه الكنيسة عندنا وكمش العيال اللي ما بيعرفوش عربي يتريقوا عليه صح خادم مدارس الأحد ولا يسأل فيه وربما حتى أبونا مش هيشغله يقول لك اه ده جاي من مصر بكره يأفّط على الجو لكن كون المدرسة تتحرك بناظر و social worker وراجل بتاع سيكولوجي ويجيبوا من بره حد يترجم والمدرس بتاع الفصل ايه ده كله عشان ولد خايفين عليه لحسن يبقى نفسيته ايه مكسورة قالت لي ممكن تلاقي في الكنيسة الحكاية دي ممكن يعني لو واحد جه من مصر كده للكويت ونفسيته تعبت شوية يجي أبونا يجيب خمسة ستة كده وناس إحصائيين ويدرسوا الحالة عشان ينقذوا الحالة دي ويقول لك يعني واحد وسط كام ألف أنا فاضي لمين ولا مين حاجة تزعل مش شغلة أبونا دي شغلتكم أنتوا أحبائي خلي قلبك واكلك على الناس اللي حواليك سواء كانوا مصريين أو كويتة أو أجانب غير من الدول العربية قلبي وكلني على كل إنسان لكي يكون قائد حي تقول لي ايه دخل دخل يعني احنا جايين نسمع وعظة عن المسيح اقول لك هو المسيح بتاعنا كده مسيحنا اسمه محب البشر يشتاق ان يكون الكل قادة ويشتاق الكل ان يكونوا شهود حقيقيين للمسيح وعملي انا كانسان مؤمن ازاي اشجع كل نفس لكي تتمتع بروح القيادة السليمه عمل الله فينا كأب أن يقيم من كل إنسان فينا وكالة مقدسة اسمها وكالة السماء زي السفارة يعني لو جات أي بلد نفرض مثلا اليابان عايزة تبعت السفير وتعمل سفارة في الكويت يهمها جدا إن يبقى المبنى شكله إلى حد ما إيه أو على الأقل جوه الديكور كله ياباني ولازم يطلع أجمل حاجة في اليابان عشان دي شهادة لليابان وإذا السفير قال كلمة غلط يحاسبوه عليها وممكن يسحبوه لأن ده بيمثل مش نفسه بيمثل اليابان كله الله أقام الإنسان لكي يكون وكيلا للسماء ليه لغة السماء ليه فكر السماء ليه إمكانيات السماء ليه الحياة السماوية يقول معلمنا بولس الرسول إيه أجلسنا في إيه في السماوية تقول لي إيه دخل ده بتربية العيال أقول لك يا عيني على أولادنا يدخل البيت يلاقي الأم في أوضة والأب في أوضة حتى إن أكلوا مع بعض تلاقي كل واحد في وادي بيدخل الطفل مش بيلاقي ان هو بيته ايقونه للسماء السماء علاماتها ايه القداسة ما بيدخلش فجأة في أوضة النوم يلاقي مامته راكعة مع باباه راكعين بيصلوا كنت بحكي عن قصة زميل ليا في الكلية أيام ما كنت في كلية تجارة وبعد ما خلصت وعدت طبعا مدة واترسمت كاهن كان عدى يمكن حوالي خمس سنين حاجة زي كده فتذكرت هذا الزميل فقلت أروح أزوره رحت أزور الزميل ده فخبط على الباب فتح فوجئ بيا قال لي مين جابك؟ قلت له أنا مشتاق أشوفك من سنين من أيام الكلية ما شفتكش لأنه كان في منطقة غير المنطقة بتاعتي ولقيته بيبكي قلت له مالك؟ قال لي أنت مش جاي ده ربنا اللي بعتك ليا قلت له خير قال لي امبارح بالليل كنا ملخبطين أنا وأصحابي شرب وعربدة ولخبطة لغاية نص الليل ومشيوا وجيت أقعد على السرير بتاعي عشان أنام فوجئت بمنظر غريب وأنا صاحي لقيت المرحوم والدي والدي توفى وهو سنه خمس ست سنين الكلام ده يعني ليه مش أقل من عشرين سنة ولا حاجة زي كده لقيت المرحوم والدي ماسك الأبصمودية زي ما كان بيعمل كل يوم الصبح وقاعد يسبح فقلت الله ده أنا صاحي شايفه بعينيا فقال غيرت الاتجاه لقيته واقف في الاتجاه التاني قمت من على السرير قعدت على الكرسي لقيته واقف قدامي طلعت من الأوضة للأوضة التانية لقيته واقف قدامي وأنا صاحي فانهارت وبكيت قلت له يا ربي ابن هذا الملاك يبقى شيطان وبكى قال لي من نص الليل لغاية النهاردة العصر أنا ما رحتش الشغل وربنا بعتك عشان أعترف وابتدي بداية جديدة لا حد كلمه عن ربنا ولا حد كلمه عن التوبة ولا دخل الكنيسة ولا كاهن راح كلمه ولا خادم مدرسة الأحد مين اللي كلمه باباه لما كان هو سنه خمس ست سنين وكان بيشوف باباه كل يوم الفجرية يقف يمسك ايه الأبصمودية يصلي اللي عمله باباه من 20 ولا 30 سنة من قبل كده اتحوش قدمه ميراث لتوبة ابنه ايه رأيكم؟ ابن شاف السماء ولخبط لكن منظر السماء لا يفارق ذهنه وفي الوقت المعين المحدد ربنا اشتغل بيه أوحش إجابة بنقولها دايما أنا يا أبونا الولد ده رسمته شماس وهو سنه ست سنين وكنت باخده كل يوم حدة ولا هنا الجمعة ولا الخميس يخدم وبنتي دي كل أسبوع بوديها مدرسة الأحد حلو قوي لكن بيشوفوا إيه في البيت شوفوا الانجيل المفتوح ولا التلفزيون المفتوح السماء المفتوحة ولا الخناقات فرح الروح ولا العكننة مرة أبونا في شارع يناح نفسه وأنا راكب معاه في العربية وكنا في شارع أبوير وجه عند محطة سيدي جابر كده متذكر المكان وراح واقف قلت له في إيه يا أبونا مش إحنا رايحين نزور فلان قال لي لا لا في حاجة عايز أقولها لك راح راكن العربية قال لي بص أنا قعدت امبارح عملت سجل بالناس اللي أنكروا الإيمان ما لقيتش ولا واحد منهم من بيت في فرح صحيح ممكن يكون خادم مدرسة أحد باباه ممكن يكون عضو في لجنة ممكن في مامته بتشتغل في الفقراء بتدي لكن البيت مش متهلل بالروح وده التمن إن الولد قرف من البيت روح على حتة تانية غلط الضمان لأولادنا يعيشوا مقدسين إن بيوتنا تتحول لسماء سماء مقدسة مش بنقول كده نؤمن بكنيسة إيه مقدسة لما بنقول بالكنيسة مش بقصد المبنى ده بس لكن كلنا وبيتي وقلبي أيضا كنيسة لما أتقدس وزوجتي تتقدس وبيتي يتقدس حتما الولد يقول لك أنا أسعد إنسان أو كائن في الدنيا تربيتنا لأولادنا تحتاج إن أنا أكون وكالة الله على الأرض أو وكالة السماء على الأرض يبقى فيا الحياة المقدسة وفيا أيضا فرح الروح فرح الروح من أسبوعين ثلاثة كان في فتاة عايزة تنكر الإيمان واللي أنقذها من هذا كله واحد بتحب باباها قلت له بص أنا أموت لكن أنت ما تزعلش أنا أموت لكن أنت ما تزعلش لأنه بياخدها في حضنه طبطب عليه بتحس بأبوته حنانه أحبائي ربنا فاتح حضنه لينا واخدنا في حضنه منقوشين على كفه أسمانا مسجلة في أعماقه قال لنا هذا الروح روح الأبوة أو الأمومة مع أولادنا من كام شهر كده جات لي واحدة قالت لي أنا عاتبت بابا قلت له يا بابا أنا مش عارفة هو أنا ابنتك خريجة جامعة قلت لها ليه بنتي تقولي كده قالت له مش متذكرة في يوم من الأيام أخدتني في حضنك حتى وأنا طفلة ولا بوستني ولا قعدت دردش معايا ولا تتكلم معايا احنا محتاجين ان نمتثل بالله وده مش بشطارتنا لكن عمل الروح القدس فينا اللي يعطينا روح القداسة يعطينا روح الفرح يعطينا روح الحب فحياتنا أحبائي في علاقتنا بأبنائنا ينبغي أن تكون حياة مقدسة سماوية مملوءة فرحا ومملوءة حبا كل إنسان في الوجود يحتاج إلى إنسان يحتضنه حتى العواجيز في السن حتى العواجيز الزوج يحتاج والزوجة تحتاج والكبير يحتاج والطفل يحتاج كلنا بلا استثناء نحتاج إلى هذا الحب اللي بيدي هذا الحب هو الله يقول ايه السيد المسيح هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه قدم ابنه الوحيد مبذولا من اجل اولاده في العالم وانتوا احبائي نسال نفسنا ماذا قدمنا لاولادنا هل في حب باذل حقيقي هل ممكن اقول مع بولس الرسول اللي دائل هذه الابوه من ربنا فيقول ايه يقول استعبدت نفسي للكل او للجميع لكي اربح الاكثرين عارفين العبد ده تشتريه وتبيعه مفيش قانون يحميه في ذلك الحين بولس الرسول أخذ آخر صف وقبل أن يكون عبدا ليه يا بولس أنت غاوي عبودية قال لا أنا غاوي حرية أو مجد حرية أولاد الله في حياة أحبائي يحمل نوع من الأبوة عايز كل واحد يبقى حر نفسنا أحبائي كآباء وأمهات نحط ولادنا قدامنا ونشتهي ان ولادنا يبقوا احسن مننا لان ان ما كانش ولادنا يبقى احسن مننا تبقى الكنيسه ميته صحيح انا عندي خبره بحكم السن الطويل لكن ولادنا الجيل الجديد عنده امكانيات جديده ما كانتش في ايامي وعنده قدرات جديدة ما كانتش في أيامي ولما هيوصل لسني هيبقى أحسن مني عشرات المرات وده يفرح قلبي مين أعظم موسى أم يشوع مين أعظم موسى النبي أم يشوع في رأيك موسى النبي وهو سنه 120 سنة بيقدم يشوع كقائد كان متهلل بالروح مش بيعيط انه هيموت وما دخلش الناس قبل الموعد قال لهم ده اللي هيدخلكم أرض الموعد طب وأنت يا موسى قال لما ده يدخل ويدخلكم يبقى أنا دخلت إيه رأيكم؟ تسأل يشوع تقول له إيه رأيك في موسى؟ يقول لك لولا إننا تتلمست بيدي موسى ما كنتش استلمت القيادة فموسى بلا يشوع لا شيء ويشوع بلا موسى لا شيء انت بدون ابنك sorry zero وابنك بدونك يبقى zero نربي ولادنا ان احنا نعرف ان دول اللي هيبقوا افضل مننا ما لم يستطع موسى ان يفعله مين اللي عامله وموسى فرحان وعشان كده ربنا كافئه دخله ارض الموعد في اثناء التجلي على جبل طابور قال له انت ما زعلتش ان يشوع اللي يدخل انا فرحك ادخلك بس على مستوى جديد تدخل معايا على جبل طابور في أرض الموعد أحب أقول حاجة تانية مهمة في تربية الولاد ولما أقولها أقولها لنفسي قبل ما أقولها لولادي إيماننا المسيحي هو لقاء مع المسيح النازل من السماء فتح أبواب السماء ونزل لي أقول له عايز مني إيه؟ يقول لي ممكن تيجي تدخل جوايا؟ اقول له انا استاهل يقول لي اطلع بيك الى حضن الاب اقول له انا الفسدان ادخل واقعد في حضن الاب وابقى في السماء ولا ايه بتقول الكلمه دي لانك هتبقى جوايا وانا استر عليك يقول معلمنا بولس الرسول صار لنا ايه برا كساني كده من جوايا ومن برايا بالبر بتاعي اقف قدام الاب اقول له انا ياما غلطت وافكار وتصرفات لا لا لا انا مش شايف فيك حاجه وحشه ازاي انت مش عارف اللي انا عملته قال لا اصلك انت اتسترت جوه مين جوه المسيح القدوس الله احبائي طويل الاناه ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج نفسنا في تربيتنا لأولادنا وفي نظرتنا لنفسنا يبقى فينا روح الرجاء ما نلقطش الغلط للولاد ما نلقطش الغلط للولاد ونفس الحكاية مش بس للولاد ولأصحابنا يعني نفرض افترض أنا ككاهن اترسم كاهن جديد ما قلتش ده ما عندوش خبره في الكهنوت طب ما انا في يوم من الايام ما كانش عندي خبره في الكهنوت وانا لا زلت بغلط لغايه دلوقتي وبتعلم وهقعد اتعلم زي ما قال القديس بروسيوس واحد هو الذي يعلم ولا يحتاج ان يتعلم وهو الله اما نحن فيما نعلم فاحنا ينبغي ان نتعلم امبروسيوس اسقف ميلانو اللي غير حياه القديس اوسطينوس يقول المفروض كل يوم اتعلم اليوم اللي يعدي مني من غير ما اتعلم ابقى خيبان وضايع وضيع ولادي معايا احنا احيانا بنقيم انفسنا الهه قدام ولادنا لما اعمل حاجه غلط اخبيها اما الولد ايه اول ما هو يعمل حاجه غلط يحصل له احباط يقول لك انا انسان وحش لازم يعرف ان ابواب السماء مفتوحه ليه واللي هو وباباه ومامته واب اعترافه والكل هيدخلوا السماء بالرجاء في المسيح مش بالشطاره بتاعتهم مره كنت في بلد من البلاد بره فاب بيسالني كنت رايح زياره صغيره فعملنا قعده كده مجموعه من العائلات فاب بيقول لي يا ابونا نعمل ايه في الولاد اللي عايزين يحضروا حفلات دانس عايزين يرقصوا فميل عليا ابونا قال لي المشكله مش في العيال المشكله ينوموا العيال والابهات والامهات ينزلوا حفلات الدانس وبيجوا العيال يعترفوا عندي يقولوا لي بابا نومنا ونزل واحنا عارفين رايح هو وماما هدروا حفل الدرس أحبائي لازم نعرف إن أولادنا لما بنغلط نقول لهم إحنا غلطانين شيء أنا ككاهن بغلط وكلمة سوري دي لازم لازم يسمعها الولد وإلا هو مش هيعملها مرة جاني شاب وباباه ومامته متخانقين خناقة كبيرة قوي وصلت لغاية عايزين يدفعوا قضية طلاق فأخدت ابنهم الوحيد بدردش معاه قال لي يا ابونا في مشكلة بين بابا بين بابا وماما في مشكلة بين كل المصريين أنا سئلت بقول له ليه؟ قال لي سامحني أقول لك أنتوا ما تعودوش تقولوا sorry كل واحد يغطي على غلطته ويبرر الخطأ بتاعه قلت له طب وانتوا؟ قال احنا اتعودنا في المدارس هنا في أمريكا إن لما أغلط مش عيب إن أنا أقول غلطان وأقول sorry يجرى إيه يعني؟ ما أنا بغلط ولادنا لما بيشوفوا الاب والام ما بيقولوش سوري بيلقط الحته دي فبيطلع انسان ايه متعجرف يبرر اخطائه فبنشرب ولادنا روح الايه العجرفه وروح الياس ايضا لكن انا غلطت وقدام ابني اقول له حبيبي انا غلطان حقك عليا تعالى نقف نصلي مع بعض وانا هروح اعترف وربنا بيشيل كل خطايانا ولازم ولادنا يعرفوا ان في سن الشباب بتاعنا كان لنا ضعفات ما كناش ملايكه مش نقول لهم اه اصل الجيل الجديد ده جيل الكمبيوتر وجيل ال websites وجيل مش عارف ايه والكلام ده كله ما يمكن احنا عملنا اكتر منه بس ربنا ستر علينا فنفسنا دايما في تربيتنا لاولادنا ما تكونش التربيه مجرد ان انا عايز ولادي يعملوا واحد اتنين تلاتة أربعة لكن أنا عايز ولادي يبقوا أيقونة لمين؟ لله نفسه مش هيبقى هو أيقونة لله نفسه إلا إذا شافني أنا أيقونة لله أو للسيد المسيح عايز ولادي يعيشوا كما في السماء ومش هيعيش كما في السماء إلا لما أنا أعيش أيضا كما في السماء اللي تحب تعلمه لولادك نفذه في أعماقك مش في الشكل البراني الطفل الصغير والفتى يستطيع أن يدرك ما في قلب وما في فكر الأب أو الأم حتى ولو حبوا يخفوه عايز أرجع تاني لفكرة فتح باب الرجاء من الأخطاء اللي بنقع فيها إنه بنفهمهم التوبة هي عدم الخطية يعني يجي ولد يقول كذبة مثلا أو يعمل تصرف غلط أو ضرب أخوه أقول له بابا يسوع يزعل منك تروح تقول لأبونا وتقول له أنا غلطان وتبوس راس أخوك وتاني مرة ما تضربوش دي صح ولا غلط من اولها لاخرها غلط شوهت صورة ربنا وشوهت صورة ابونا وشوهت صورة التوبة الولد ضرب اخوه اخده في حضني واقول له بابا يسوع بيحبك يقول لي اه اقول له هنطلع في السماء وفي السماء الملاك مخيل بياخد الملاك جبريل بحضنه والست العذراء بتحب الست دنيانا ونطلع فوق كده كلنا نبقى حبايب مفيش حد بيضرب حد في السماء يقول لي اه صحيح فهو يبتدي يقول طب انا ضربت ايه اخويا اقول له طب ارفع عينيك يسوع مستني رب المجد مستنيك اقول له يا بابا يسوع انا عايز ابقى زي الناس اللي في او الملائكه اللي في السماء وتروح لابونا تقول له ان بابا يسوع ساعدني انا بطلت خلاص كنت الاول كده واشكر ربنا ان انا بطلت الحاجه الفلانيه التوبه لما بنديها للولاد مش التوبه عن خطايا ارتكبناها بس لكن في جانب يسبق ده وهو الرجوع الى الله ارجعوا الي شديد توبه ارجعوا الي فارجع اليكم يقول رب الجنود ويقول توبوا لأنه قد اقترب منكم إيه إذا إيه هي التوبة أتشعبط في المسيح اللي بيقيم ملكوته فيا ولذلك الولد في ابتدائي بيقبل الكلام أو أصغر من ابتدائي في الحضانة وأوائل ابتدائي أول ما يمر عليه فكر وحش أو نظرة وحشة أو يشتاق لحاجة مش بتاعته يبتدي يهرب من قراية الإنجيل ويهرب من الصلاة ومش عايز يقابل أبونا لأن أبونا ده البعبع بتاعه ومش عايز يدخل الكنيسة لأنه وحش فسدان أنا طيبته ضيعته لكن دايما أديله كلمة الرجاء إن التوبة إن رب المجد يسوع مستنيك بيحبك وهو مش بعيد عنك ده هو جوه قلبك ولما تروح لأبونا مش تقول له أنا غلطان تقول له بابا يسوع خلاني أصلي الأسبوع ده وخلاني أقرأ الإنجيل الأسبوع ده وخلاني أدي الفقراء الأسبوع ده بس أنا وحش عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا لكن قبل ما أقول الحاجة الوحشة أقول الحاجة الإيه؟ أشكر ربنا على الحاجة اللي اداهاني. ينفع نبتدي القداس من غير صلاة الشكر؟ ينفع؟ ينفع نصلي الإيجابية بابتداء من المزمور الخمسين وما نصليش صلاة الشكر؟ إذا الكنيسة بتعلمني قبل ما أقدم المزمور الخمسين إن أنا أقدم إيه؟ صلاة شكر لما أقف قدام ربنا قال له أشكرك على اللي اديتهوني ليه أبقى جاحد أشكرك دخلتني الكنيسة النهاردة أشكرك يا رب اديتني فرصة أقعد مع أبونا وأعترف أشكرك يا رب فتحت الإنجيل وشوقتني ليه وصحيح أنا غلطت النهاردة في كذا وكذا وكذا وقدم توبة فالتوبة هي ليها شقين زي ما بيقول القديس أغسطينوس الشكر لله اشكروا الرب فإنه إيه أو اعترفوا للرب فإنه صالح وأن إلى الأبد رحمته وبعدين إيه إن أخطأنا هو إيه يغفر خطايانا فلما بعترف سواء في أوضتي الخاصة أو في قعدتي مع أبونا لازم الشقين مع بعض واللي يسبق الشكر يسبق الخطيه عيني على المسيح قبل ما تكون عيني على خطاياي واشكره على دهوني عشان يزوده وبعدين اشتكي له من الغلط بتاعي انا مش عايز اطول عليكم لكن ارجو ان ربنا يدينا من كل القلب كده كلنا وانا اولكم محتاجين ان نحمل روح الاب المملوء حنوا لكي نعيش فعلا في روح الحب الحقيقي لاولادنا مش مجرد ولادنا يطلعوا دكاترة ومهندسين ويتعلموا في مدارس أجنبية كل دي حاجات جميلة لكن يطلعوا ولادنا قديسين مبروكين يعرفوا ازاي يصطادوا النفوس للمسيح ازاي يسندوا كل نفس ضعيفة ازاي يهتموا كل واحد حواليهم نفسنا نربي في ولادنا روح الخدمة بزعل قوي لما ابص الاقي groups كده يقول لك دول ولاد مش عارف مجموعة المنطقة الفلانية ودول مجموعة المنطقة الفلانية ويبقى في طبعا ال culture بيختلف من حتة لحتة لكن لازم أعلم كل واحد أن يحب الجميع إلهنا يعطينا كلنا أن تكون لنا علاقة حية في المسيح يسوع بعمل الآب فينا في علاقتنا بأولادنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين